السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بعدما ينتهي الناس من المرور على الصراط ويمرون على القنطرة التي يقتص الله عز وجل لبعضهم من بعض كل واحد يكون فرحا ويقول غير مصدق لنجاته بعدما يمر على الصراط ويتجهز للدخول إلى الجنة يقول الحمد لله الذي نجانا منك أي من على الصراط ونجانا من النار بعدما رأيناها نسأل الله العفو والعافية ثم يقولون عبارة السعداء قد أعطانا الله ما لم يعط أحدا قط فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز في هذا الوقت يبدأ هؤلاء يرون الجنة وأول مرة يرون الجنة يرون أبوابها وتأتي إليهم ريحها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة مئة عام الله أكبر شوف الريحة رائحة الجنة تصل لهؤلاء من مسيرة مئة عام كل هذا إجلالا وإكراما لهؤلاء ومن باب حسن الضيافة لهؤلاء وللأسف في ناس لن يجدن ريحها فمن مات عاق وخلاص ممكن يدخل الجنة بعد الحساب وخصم الحسنات ويتعرض لشيء من العقاب لكن في النهاية يدخل الجنة لأنه مات مسلم لكن هذا العاق الذي لم يتب للأسف الشديد لن يجد ريح الجنة مدمن الخمر إذا مات الإنسان وهو مدمن الخمر ولم يتب لن يجد ريح الجنة الكاسية العارية للأسف لن تجد ريح الجنة والذين يضربون الناس بأصي... بأصيات... بأصواتهم في ناس معها صوت يضربون الناس الظلم المجرمين اللي بيعذبوا الناس قال النبي لن يجدوا ريح الجنة الريحة نفسها مش هيشموها الله نسأل الله العفو والعافية المهم المؤمنون يبدأوا يتهيأوا للدخول الزحف العظيم إلى دار النعيم ويبدأ الزحف يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يقول علي والله ما يحشرون على أقدامهم مش ماشيين على رجليهم دول ولكن يقول علي يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها يجيبوا ركاب يحشروا إلى الرحمن وفدا وهم راكبين هذه الركاب لم يرى الخلائق مثلها عمرهم ما شافوا زيها سبحان الله حتى يقرعوا باب الجنة يروحوا كده راكبين حتى يقرعوا باب الجنة ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن هذا المشهد باب الجنة عرضه قد ايه أول واحد هيدخل أول واحد هيطرق الباب مين جوه سيد الشباب مين سيدة النساء كل صغيرة وكبيرة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم من أول المشهد وأنت سترى هذا النعيم الأبواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الباب بين مصرعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين سنة الشباب اللي ورا يسمعوا مسيرة أربعين سنة طيب الأربعين سنة دول شوف يعني بين مقبض الباب فتحة عرض الباب أربعين سنة يق... زحمة جدا صح قصدي واسعة جدا صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام زحمة موت لكن زحام رحمة لا زحام فوضى زحمة منظمة الكل يريد أن يبتهج خلاص هي دي بقى وكل واحد بيستحضر شريط الحياة بتاعه شريط العمل الصالح شريط ترك الايه المخالفات وترك المنكرات كل هؤلاء ويبدأوا يقتربوا من الجنة وبعدين الجنة يجد أن الباب مغلق مين هيفتح الباب كما سمعتم محمدا صلى الله عليه وسلم يفتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم في رواية فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها أي يطرق الباب صلى الله عليه وسلم فيفتحون لي ويرحبون ويقولون مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ده بقى يسمعوا ادخلوها بسلام خلاص هنا في سلام سلام من الآفات سلام من الضغائن سلام من الحقد سلام من الأمراض سلام من كل كبد وكدر كان يقابلكم في الدنيا وطبعا الأبواب ثمانية الأبواب ثمانية هذه الأبواب لكل باب في عمل أهل الريان هيخشوا من باب اللي أهل الصوم يخشوا من باب الريان استشعر كده هذا الباب والناس بتدخل منه الذين كانوا يكثرون من الصيام فمن كان يقول النبي فمن كان من أهل يعني يصاحب الصيام يصوم كتير اثنين وخميس يصوم الثلاثة البيض بيصوم كتير فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام شوف كده استشعر الناس داخلة من باب الريان يقول النبي فإذا دخل آخرهم أغلق ولا يدخل منه إنسان قط خلاص اقفل إيه الباب وكل باب ليه لذة وكل باب ليه نعيم غير الباب الثاني ويقول النبي من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير شوف لسه هم داخلين على باب الجنة وداخلين وخلاص وفي ناس بتنادي تعالوا انت تعالى من هنا من أنفق زوجين يعني كان بينفق المرة والمرة مش مرة واحدة وخلاص يقول لك الحمد لله رمضان اللي قبل اللي قبل اللي قبل أيام محودة كان في أولى ابتدائي طلعنا 100 شنطة من رمضان وبعد كده بقى ما خلاص بقى لا من أنفق زوجين ينفق النفقة تلو النفقة سبحان الله طبعا عما أتكلم في مثل هذه الأعمال ما تبصش للي جنبك تقول سامع لا أنت سامع ما تسمعش حد أنت لازم تركز مع نفسك أنت تنفق المرة تلو المرة لأن بعض الناس يقول إيه سبحان الله دي خاصة بمين أهو الأغنياء وده يبص لده وده يبص لده وده يبص لده أحد الصحابة رضي الله عنه كان إذا خرج من بيته كل يوم يخرج معه صدقة حتى إن لم يجد شيئا خرج ببصلة فسئل في ذلك إيه يا عم البصلة دي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المحرك إيه أنا سمعت النبي مرة قال كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة فأنا عاوز أكون من أهل الصدقة أفوت أنا الفرصة دي ليه يا سيدي ما أنت طلعت امبارح وأول امبارح وأول امبارح إيه المشكلة يعني العشر سنين اللي جايين دول بقى نبطل لا يا جماعة الذي يتعامل مع الله بحب يتفنن شوف اللي بوبا كاتبين كاتب كتابهم كل يوم بتتفنن في رسالة الواتس ويتفنن هو في الرد وكل يوم يحاول ايه ايهم اقرب كل واحد عاوز ايه يثبت للتاني ان هو افضل وان هو اكثر محبة وان هو اكثر ودا تخيل لو في حد بيعمل كده مع والدته تخيل ان في حد بيعمل كده مع والده كل يوم يتفنن في ادخال السرور عليه من باب يركز كده يا ترى انا هعمل ايه النهارده لوالدي يا ترى انا هعمل ايه لوالدتي كل يوم يفكر سبحان الله ومن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه تلاقي كده باب الجنة كده والملائكة بتنادي أهل الصلاة تعالوا أنتوا هنا أهل الصيام تعالوا أنتوا هنا استشعر فيه واحد مش عارف يخش من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا أبو بكر يقول له يا رسول الله هو ممكن في واحد إيه يدخل في الكل ده قال نعم وأنت منهم أنت معاك المفتاح المصدر تدخل من أي باب طبعا استشعر يا ترى أنت هتدخل من كام باب من الثمانية ولا هتستنى ان ما فيش عملك مش جايب باب منهم وشوف قد ايه بيسبقك عما يقول لك ان مسيرة الباب عرض الباب أربعين سنة وهو زحمة انت فين انت من الزحمة دي هل ممكن يكون احدى مشاريع حياتك اهداف حياتك ان تدخل من الابواب الثمانية ممكن اه ممكن محتاج ايه محتاج انك تكون صادق من الداخل اولا وتبدا تحط خطه في حياتك الخطه دي مش محتاجه ورقه وقلم محتاجه قلب يقظ لما تسمع الصلاه كده اول ما يقول لك حي على الفلاح استشعروا هم بينادوا من كان من اهل الصلاه على طول تتحرك وهكذا يجوا هؤلاء ويبداوا يدخلوا من الابواب هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في كل التفاصيل هيقابلوا مين عند الباب وهيكون شكل الباب ايه والتفاصيل دي ده نعيم لوحده عالي جدا اول من سيدخل الجنه من قلنا محمد صلى الله عليه وسلم واول الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم واول داخل الجنه من امتنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم هو مين ثاني اثنين أبو بكر يا لحظك يا أبا بكر إن من أمن الناس علي أبو بكر شوف عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أمن واحد فيكم علي أبو بكر ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بمثلها فيش واحد فيكم ليه حاجة عليا ليه جميلة عندي إلا اديتها له إلا أبا بكر ما قدرناش عليه تركنا الله يكافئه ده لا ده ده ده عدى مرحلة إن في نبي كافئه شوف عم يبقى محمد عجز صلى الله عليه وسلم أن يكافئ هذا الرجل أي قلب هذا إيه أبو بكر ده عشان كده حب أبو بكر ده دين يعني إيمانك بيزيد عما بتحب أبو بكر الصديق عما تقرأ في سيرته عشان كده لا تستقل انك ممكن تسمع محاضرة كاملة عن ابي بكر تجيب كتاب عن ابي بكر ليه اقرأ عن اول واحد داخل الجنة اقرأ عن واحد له يد على نبيك صلى الله عليه وسلم ألا يستحق أن تقرأ عنه, تقرأ عنه الذي اختاره رسول الله في الهجرة ده اللي يمشي معايا بس سبحان الله فيبقى أول واحد يدخل أبا بكر أما إنك أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي هنيئا له والله طيب مين اللي بعد أبي بكر الصديق فقراء المهاجرين ودول سبحان الله هيدهشوا خزنة الجنة خزنة الجنة نفسهم هيندهشوا منهم هيندهشوا ازاي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال ان فقراء المهاجرون ياتون الى باب الجنه ويستفتحوا يبداوا يستفتحوا فيقول لهم الخزنه او قد حسبتم أو انتوا خلصتوا مستعجبين جدا الخزنه انتوا سر... انتوا ايه يا جماعه ايه السرعه دي انتوا لحقتوا ساعه ما طلعت من قبرك جيت على طول بتخبط على الباب آه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب هم أول ناس داخلين مع أبو بكر إيه يا جماعة أو قد حوسبتم فيقولوا لهم إيه هو أي شيء نحاسب هنتحاسب على إيه هو إحنا معنا حاجة عشان نتحاسب حياتنا كلها خلاصتها إيه كلمتين اتنين إنما كانت سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله أنا كنت بعمل إيه أنا كمهاجر إلا شايل سيف بقاتل في سبيل الله حتى متنا على ذلك هو إحنا لسه هو إحنا شفنا دنيا لا لحقنا نشوف دنيا ولا فلوس ولا نساء ولا بت... ما ولا... احنا سمعنا ان في ناس واقفة على الصراط عمال تتبهدل وفي ناس كذا وفي ناس واحنا لما بعثنا من على القبر لقينا كل واحد شايل مشكلة وبتاع واللي شايل حمل واللي شايل واللي شايل استعجبنا جدا هو ايه اللي حصل في المسلمين يا جماعة فاحنا سبناهم وجينا نطرق الباب أو قد حسبتم انتوا خلصتم قالوا له آه خلصنا شفتوا الناس السابقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون من أول من يدخل الجنة من خلق الله كفريق يعني قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين ركزوا الذين تسد بهم الصغور إن في صغر صغر ده يعني مكان مفتوح عمل من أعمال المسلمين مش لاقيين حد يسده مش لاقيين حد يأذن يجي واحد يقول لك إيه أنا هأذن أنا مؤذن إيه الحي أنا بشير السعد لهذا الحي أسمعهم نداء الإيه الصلاة فسد الصغر ده واحد تاني يقول لك المسجد ده محتاج نظافة أنا هنظف يا جماعة أنا هسد الصغر ده واحد تاني يقول لك أنا مش لاقي حد يحفظ الناس أنا هسد الصغر ده واحد تالت مش لاقيين حد ينفق على الأموال على الأيتام أنا هسد الصغر ده واحد تالت مش لاقيين حد يعلم الناس كلمة في رمضان ولا الكلام ده أنا هسد الصغر ده يسد بهم الصغور دول اللي بيسد بهم الصغور أي صغر أنت تسده حاسس إن في صغر أنت بتسده عاوز تعرف أنت بتسد صغر ولا لأ لو مت الناس هتدخل في حيرة وإشكال ومشكلة ومين هيسد الحاجة دي ده كان فلان اللي شايلها ولا كأنك مفيش حاجة حصلت في ناس يا جماعة لو ماتت مثلا في المسجد ده هنتوه احنا مين يفتح الجامع ومين يأذن ومين ومين ومين ومين اللي في ثلاثة أربعة خمسة سدين الصغر ده لو غابوا ممكن تيجي الفجر ما تلاقيش الجامع مفتوح هم كانوا سدين الصغر ده اه تعرف طب انا لو مت ماذا سيفقد العالم القريب مني هيفقدوا ايه في واحد لو مات ممكن الحي ده ما يلاقيش حد بيحفظه قرآن ليه كان سادا لهذا الصغر في واحد شايل صفحة على النت بينشر فيها كلام الرحمن لما مات ولا انشغل وقفت الصفحة كان سادا لهذا الصغر السد الصغر ده ليه تمن هناك يقول النبي في وصف هؤلاء يسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره أول ما واحد يحصل له مشكلة ولا بتاع ولا في حاجة كده يجروا عليه يقولوا تعالى عاوزين نستشيرك في كذا عاوزينك تحمينا في كذا عاوزينك تساعدنا في كذا ويموت أحدهم ده الجمال كله بقى مش عشان بتسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره انه قاعد امال يتكلم مع كل طوب الارض لا لا لا لا يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء حاجته الشخصيه مش فضلها كان نفسه يعمل كذا وكان نفسه يعمل كذا بس عشان الصغر ده كان شغله ما عملش سبحان الله وبل ما ألحش على الله في الحاجة الشخصية بتاعته يموت أحدهم وحاجته في صدره رب العالمين يعلم ما الذي كان في صدره فيعطيه أكثر فيدخل الفقراء شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في بعضه مقال لكن حسنه البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة في اثنين يلتقوا على باب الجنة مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا ده غني وده فقير فأول ما يجي الغني ويدخل الجنة يقول له الفقير أي أخي ماذا حبسك تأخرت أوي والله لقد احتبست عني حتى خفت عليك أنا يعني والله خفت عليك فيقول له إيه إني احتبست بعدك محبسا فظيعا كريها أنا اتحبست حبسة كريهة فظيعة والله ما وصلت إليك حتى سال مني عرق لو ورد عليه ألف بعير عطشا لشربوه بقول له ده أنا اتحاسبت حساب من أين وفيما بتحاسب على الحاجات بتاعته دي كلها ففقراء المهاجرين يدخلوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيلون فيها اللي قالوا لهم أو حقت حسبتم يقول لهم إيه يقول النبي فيقيلون فيها يعني يقعدوا فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس أربعين سنة مع الحور العين وأنهار من عسل مصفى وكل النعيم ده وفي واحد جاي يقول الحمد لله الذي لم يعطي أحدا مثلي مثلك إيه يا مسكين في ناس جوه بقالهم أربعين سنة بيتمتعوا ليه ليه دول سبقوني ما كانوا سابقينك في الدنيا هو اللي كان بيسبق في الصف الأول ويسبق في الإنفاق ويسبق في العمرة ويسبق في الحج ويسبق في العمل لدين الله أيكون عدلا أن ربك يساوي بين المتأخر والسابق ده عدل ده من العدل أنه يعطي الذي أتى أولا كالذي أتى متأخرا لا ولقد علمنا المستقدمين منكم احنا عارفينهم كويس جدا وعارفين برضه المستأخرين كله متدون عارفين مين اللي جه الأول ومين اللي جه التاني ومين اللي جه التالت ومين اللي جه الرابع كل واحد السابقون السابقون أولئك المقربون قال المفسرون السابق في طاعة الله هو القريب من الله ده أول واحد لأنه كان سابق هنا يكون مقرب هناك يا ترى هتكون منين عندك فرصة انك تكون من السابقين اه العشر الاواخر اللي جايين دول من رمضان ارجى ايام العام عندك فرصة ان استطعت انك تعتكف اعتكف قول له يا رب انا سألزم بيتك واكون من السابقين سأجدد قلبي ويجدد الإيمان وأزيل الران طبعا عندي امتحانات ومش فاضي حاول تصلي قيام وتصلي التهجد حاول تكثر من الدعاء انك تكون من السابقين فاول ناس يخشوا بعد ابو بكر وهؤلاء الفقهاء طيب اول زمره بقى عدد ضخم اللي هم السبعون الف دول شكلهم ايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلج الجنه هؤلاء صورتهم على صوره القمر ليله البدر شوف ليلة البدر القمر في حد على وجه الأرض لا يعشق البدر جميع الناس اللي فطرتهم سوية وعقولهم ما زالت تعمل يحبون البدر يشوفوا كده البدر يقول لك الله القمر ومش عارف ايه ويطلعوا ويتصوروا وبتاع الكل يعشق هذا هذا المنظر كله عم تشوفه واديكوا هتشوفوه اللي بتشوفوه اليومين دول والقمر مكتمل استحضر ان اول زمرة هتكون وشها كده منور وسط الضلمة دي كلها صورته صورته صورتهم على صورة القمر ليلة البدر الله أكبر لا تباغض بينهم لا تحاسد بينهم يدخلون كل واحد ماسك في إيد أخيه ماسكين في إيد بعض زي ما كانوا في الدنيا سلام الصدر في ناس ترهقك وانت بتتكلم معاه متعب عشان تتكلم معاه تحس بكلكعة وتقول ما بعرفش اتكلم معاه اصل بي- بيوديني في اتجاه انت ليه مكلكع كده قال رسول الله الا اخبركم باهل الجنه كل قريب هين لين سهل لينوا في ايد اخوانكم يا اخي لين في ايد اخيك لين في ايد زوجتك خليك هين مع والدك خليكي لينه مع زوجك كل قريب هين لين سهل ايه اللي فيها يعني احيانا تلاقي في خلاف كبير على ايه على امور اتفه من التفاهه يختلفوا كتير جدا على اساس ايه الولد يروح الن- النهارده لتيتا ولا ما يروحش خناقه وشد وجذب وبتاع ما تلينوا في ايدي بعض ايه اللي هيحصل يعني لا الكرسي يتحط في الصف التاني طب ما هيعمل زحمة عند حضرتك وعشان الناس اللي بتسجد ممكن تخليك حضرتك تخليه في الصف الثالث لا وندخل بقى في مناظرات ومش عارف مين وفي قول بيقول وقول بيروح ليه تصعبوا على بعض ليه تكلكعوا على بعض كل قريب هين لين سهل كل عما تلاقي من عندك كلكعة ذكر نفسك ان احتمال كبير ما تكونش من السبعين لأن السبعين ألف وصفهم إن هم من جمة سالكين قلوبهم على قلب رجل واحد ما عندهمش هم قالوا واحنا رحنا ودول جايين اصل هو يقصد وانا اقصد هي كانت عاوزه تقول واحنا كنا ليه الكلام ده كله يا جماعه النوايا لا يعرفها الا الرب كنت اتكلم مع احد الاخوه فبقول له طيب بص قال لي لا ما هو الكلام ده قلت له طب إذا انت سمعت مني قال لي ما انا عارف انت كنت عاوز تقول كذا قلت له يا اخي انا صايم والله ما قو- قبلت ما كنت اقصد ذلك يقول لي والله كنت تقصد يعني انا صايم وبحلف لك بالله الكلام اللي جاي ما هو اللي انت بتكلمني فيه وبتحلف بالله ما هي انت حاجه من الاتنين لا اما انا عندك راجل كذاب حتى النخاع لا اما انت رب تعلم او انت زي الرب تعلم ما في القلوب يعني ربنا كده يقول ايه انه عليم بذات الصدور والاخ فلان هو عارف إيه اللي في جوه قلبك وعارف انت بتفكر في ايه ليه ندخل في النوايا وليه نقول احنا عاوزين وانت تقصد ومش تقصد ذكر نفسك ان الناس النقية قوي دي اللي هتدخل مع الاوائل على البشرية دول وصفهم ان هم سهلين لينين مرنين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم صورة صورتهم صورة القمر ليلة البدر سبحان الله طيب أول ما يخشوا الجنة إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد أول ما يخشوا كده يسمعوا نداء إيه النداء اللي يسمعوه ما ده يوم التناد كله بينادي على كله منها الملائكة بتنادي بالتبشير وكله إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا جماعة فكرة الخلود دي فكرة مرعبة عند أهل النار ومر- ومهيجة لأهل الجنة فكرة الخلود إلى لغاية إمتى؟ خلاص النهاردة العالم كله قاعد أمال يتعالج وجمات والرياضة والصحة واليابانيين بيجروا وبيعملوا مش عارف إيه والصينيين وعشان كده كبار في السن وصحتهم حلوة كله بيحاول يمد عشان ما يموتش بدري كلهم عارفين هم هيموتوا بس أمال يظبطوا في صحتهم عشان إيه؟ أول حاجة تاخدها أول ما تخش الجنة يقول لك إيه؟ اللي أنت خايف منها دي مش هنا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا طب ممكن نمرض وإن لكم أن تصحوا فلا تسخموا أبدا الله أكبر طب أنا خايف لا أكبر بقى وأعجز وما أعرفش أروح ومش وأبقى رايح نهر الكوثر كده متعجز وخد يا ابني اسندني والكلام ده لا لا لا لا لا, لا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا الله أكبر وإلا لكم وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملوا إيه بقى تتكلمون تتمنون آه تعملون لازم تشتغل لازم تعمل أول ثلاثة هيكونوا في الفريق ده وطالعين وداخلين الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة مع الفقراء وهؤلاء ما هو دول فوق الفوق ده متقسم صفوف زي يقول لك ايه النهارده هنكرم الاوائل على المسابقه بس تروح تلاقي في واحد قاعد على اليمين في واحد جنبه في واحد تقول الرصه ديت ليه يقول لك لا اصل ده جايب 100% وده جايب ما تقول له ما ده جايب 100% قال لك اه بس ده اتسأل في التجويد جاب 9 من 10 ده جاب 7 طب واللي جنبه قال لك هو جايب 100% وفي التجويد سبعة بس في المتشابه جاب ستة وده جاب ايه سبعة فشوف الدرجات ماشية ازاي عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة أول ثلاثة يخشوا الجنة مين الشهيد عبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ركزوا يا شباب في التالتة دي لأنها مهمة جدا وعفيف متعفف ذو عيال عفيف لا ينظر إلى النساء ولا الأفلام الإباحية والقذارة متعفف متعفف لا يمد يده ويحاول يقتات من مال حلال ذو عيال مهتم بيهم ويسعى عليهم والكلام ده طب لو أنا عندي مشاكل في الحاجات دي توب إلى الله وسهل جدا تكون عفيف ومتعفف ونسأل الله أن يرزقك الخير والتوفيق لك أن تتخيل الجنة اللي احنا بنتكلم عليها ديت واللي احنا كلنا بنشتاق ليها أن هي كانت بتشتاق لناس يعني شوف انت قاعد مش مشتاق ازاي ومولع تجاهها وتقول يا نفسي انا ادخل كده وان شاء الله انا هي باذن الله هسدد نيتي اللي انا ادخل من الباب ده والباب ده والباب ده واحد مشتاق ومين هيبقى اول واحد معايا ومين ومين ومين ومين لك ان تتخيل ان الجنه دي مشتاقه الناس يقول النبي اشتاقت الجنه لثلاثه مين هم الثلاثه بكره نعرف الثلاثه ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يدخلنا الجنه ويرزقنا الشوق لها ويوفقنا للعمل الذي يدخلنا إياه وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم